برضو مع أبونا إبراهيم على اعتبار أكتر واحد كان بيشوف ربنا من قبل تجسده فعندنا نفس الفرصة بعد صعود المسيح نشوف ربنا زيه يعني هنقول اللي كانوا عايشين وقت المسيح طبعا فرصتهم أحلى كان قصاد عينيهم طب اللي قبل المسيح واللي بعد المسيح لا ممكن برضه ممكن لو كانوا عندهم صفات أبونا إبراهيم يبقى ممكن احنا خدنا البدايات وشفنا ازاي أبونا إبراهيم مشي بالثلاثي المشهور ده اللي خلاه عينيه مفتوحة اللي هو المذبح والخيمة والاسم فاكرين دول الثلاثة اللي خلوه قادر يشوف ربنا حصل بقى موقف مصيري في حياة أبونا إبراهيم يا يحدفه يمين يحدفه شمال كان هيحدد مساره على طول هنلاقيه في تكوين 13 من 5 ل 16 يقول ولوط السائر ولوط السائر مع إبراهام كان له أيضا غنم وبقر وخيام ولم تحتملهما الأرض أن يسكنا معا إذ كانت أملاكهما كثيرة فلم يقدر أن يسكنا معا فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي برام ورعاة مواشي لوط وكان الكنعانيون والفرزيون حينئذ ساكنين في الأرض فقال إبراهام للوط لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك لأننا نحن أخوان أليست كل الأرض أمامك اعتزل عني إن ذهبت شمالا فأنا يمينا وإن يمينا فأنا شمالا فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأرض أن جميعها سقي خصبة يعني قبلما أخرب الرب سدوم وعمورة لأن طبعا موسى بيكتب الكلام ده بعدها ب 300 سنة كانت سدوم وعمورة خربت فهو بيتكلم عن منطقة خربانة في ساعتها وكجنة الرب كأرض مصر حينما تجيء إلى صوغر فاختار لوط لنفسه كل دائرة الأردن وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الآخر إبرام سكن في أرض كنعان ولوط سكن في مدن الدائرة ونقل خيامه إلى سدوم وكان أهل سدوم أشرار وخطاه لدى الرب جدا وقال الرب لإبراهام بعد اعتزال لوط عنه ارفع عينيك كأنها برضو ايه رؤية تانية وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا لأن جميع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد أجعل نسلك كتراب الأرض حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض فنسلك أيضا يعد أول كلمة تخضنا هنا لم يقدر أن يسكن معا ساعات تيجي امتحانات صعبة أنه أنت مع أخوك توصلوا أن أنتم مش متفاهمين خالص أو واحد مع شريك حياته بيبقى امتحان صعب لأنه كأنه شرط عاوز تستمر في رؤية ربنا لازم تكسب الجولة الصعبة دي دي جولة صعبة والذنب مش على ابونا ابراهيم هو ربنا ادى كتير قوي فالرعاة اختلفوا واغلب المشاكل تبتدي من بره لجوه يعني تلاقي ظروف من بره لخبطت وبعدين تصب على العلاقات الداخلية بقى فالرعاة لما وقعوا في بعض راحوا للكبار كبار دول ابراهيم ولوط لوط ده ابن اخوه كان الطبيعي ان لوط يقول لهم اختشوا احنا كله من بركة ابونا ابراهيم احنا يعني لينا بركة اللي هو ده انا كل الخير اللي عندي ده ده يعني من عنده كان ممكن ما يدينيش حاجة هو صاحب الشأن هو الكبير هو يعني شيخ القبيلة يعتبر لوط سكت وزعل عمل نفسه زعلان كأنه صاحب حق أبونا إبراهيم حس بالمشكلة وعرف أن الشيطان بيلعب ويبدو أنه فهم أنه ده امتحان ممكن تاخد حقك أبونا إبراهيم وممكن تمشي لوط وممكن تقول له لم رجالتك يا لوط انما حاسب لانه ممكن يبقى قصادها عينك تتقفل ما تشوفش تاني انت بتشوف انت صاحب مذبح انت صاحب عهد انت مختار انت عندك امتيازات روحية مش عند حد فده امتحان هتكسب ولا هتخسر فيه أبونا إبراهيم كان واضح جدا وكان حكيم وبعدين هنا التهديد إيه يقول كان الكنعانيون والفرزيون خلي بالكم الشيطان بيعمل كده يوقع الحبايب في بعض ويبقى حواليهم إيه كنعانيون وفرزيون يعني إيه يعني البديل إيه هينضموا لناس ما لهمش عهد مع ربنا ما هو بدل خسروا بعض طب هيروح فين هيروح لناس ما لهمش في ربنا لأن اللي ليه في ربنا ما عرفناش نتفاهم معاه فدول كلهم قبائل وثنية ده البديل الموجود حواليهم فيبدو أبونا إبراهيم بوعي لأنه راجل كبير وحكيم وبتاع ربنا قوي فهم إن دي مؤامرة من الشيطان يفسد بيها العز اللي هو فيه ده رجل الله ده بيتكلم مع ربنا كده كأصحاب فعمل الآتي يقول قال أبرام للوط خلي بالكم أبونا أبرام اللي بادر شوفوا المبادرة جت منين أبونا أبرام مع إن هو اللي المفروض صاحب الحق لو هنحسبها بقى بالورقة والقلم هو صاحب الحق والغلط ده مش عليه الغلط على الرعاة وعلى لوط اللي ما لمش رجالته مفروض كده إنما هو المبادرة منه لأنها مبادرة صلح مبادرة حب مش مستني حد يجي يصالحه ويحايله وبعدين في قاعدة في مبدأ مبدأ أهم من الرعاة وأهم من الفلوس وأهم من الأرض لا تكن مخاصمة بيني وبينك مش هنتخاصم ليكن ما يكن بس ما فيش خصام ما عندناش حاجة اسمها خصام مش بتاعتنا الحاجات دي مش بتاعتنا فقال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك لأننا نحن أخوان طبعا نحن أخوان دي مجاملة قوي لأنه ده صغير إنما قال له إحنا أخوات معناه كده إنه رفعه عشان حتى ما يعتذرش ويحس إن الحتة دي معطلة قال له لا يا ابني أنا مش بعاملك ابن أخوي الصغير لا أنا بعاملك زيك زي أخوي بالظبط فأنا مش بعاملك خالص مش هستغل فرصة إن أنا كبير أنا ما عنديش دي أنا ما عنديش دي إحنا بس مهم نفضل إخوات دي غالية عليا قوي لكن الضرورة هتحكم شوفوا الحكمة هو كان ممكن يقول له لم الرجالة وخد اللي انت بس خلينا مع بعض واضح ان بعض المشاكل بتوصل انه لازم يعتزل واحد عن التاني ابعد شوية هيبعد مسافة او انت بتعرض عليه هذا التباعد المفروض لوط كان يقول ايه لا بقى لوط مؤدب وحلو لا يا عمي انا ما بعدش عنك انا حياتي عندك انت اللي عرفتني سكة ربنا البركة دي كلها منك انا عارف ان انت راجل بتشوف ربنا وكل الخير ده ما كانش يجي لنا في الصحراء ما كانش ربنا معاك لا هو نسي كل الكلام ده هو ما اتكلمش اللغة الروحية هو قال له لا انا ما اقدرش كمان ابعد عنك هو كان مستنيه غالبا يقول كده يقول له لا يا يا ابونا ابراهيم انا مش هبعد شوف لك حل تاني فكان يجيب الرعاة ويقول لهم بصوا احنا الكبار عاقلين وكويسين اصطفوا بقى لحسن نرفدكم ولا نعمل اي حاجه لكن لوط للأسف ما فكرش بطريقة روحية استغل استغل طيبة أبونا إبراهيم استغل ودعته استغل تنازله استغل المبادئ الروحية السامية استغل في حتة استغلال هو بيقول أنا ما بخصمش وانت أخويا واختار ده انت عز ده انت لقطة يا أبونا إبراهيم عز الطلب لما تلاقي واحد طيب كده بس ده عز بالنسبة لواحد شرير هيستغل فيقول ايه على طول لوط ما ردش شوفوا التعبير يقول فرفع لوط عينيه طمع مال عينيه على طول ابتدى يبص بقى فلقى أرض خضراء من بعيد معروف بتاعت سدوم وعمور ومعروف ناسها إنه دول أوحش حتى من الكنعانيين اللي في الأرض دول أسوأ ناس إنما أرض خضراء كجنة الرب كأرض مصر في زمانها فهو شايف إنه لا ده ده فرصة عمري إن أنا أختار ده أنا عاوز أحايلك من بدري يا أبونا إبراهيم تيجي معانا الأرض دي وانت بس أصلك متربس في قولة ربنا قال لك ما تسيبش كنعان خلي بالكوا أتاري لوط غالبا كان عينه في الأرض بس عارف انه ما يقدرش يستجرى يطلب الطلب ده ليه لأنه أبونا إبراهيم بيمشي بالمسطر بيمشي بال... بالأوردر ربنا قال له تدخل كنعان تقعد في الصحراء حاضر طب معايا غنم معايا رق مش مهم صحراء يعني صح حاضر فأبونا إبراهيم قاعد في الصحراء فلوط عاوز يقول له بلاش غشم يا عمي ده احنا لو رحنا الأرض الخضراء هنضرب في عشرة أنا مش قادر يقولها جت الفرصة اتخصمه فما صدق قال له لا أنا هروح الأرض الخضراء قال له خلاص تروح يمين أنا هروح شمال أنا ما بختارش أنا بختار الحب بختار إن احنا نفضل حبايب بختار حق ربنا بختار الحاجات دي أنا ما بختارش أرض الأرض ما تفرقش معانا بتاع خيمة هي كلها خيمة في الآخر فلأن عنده نظام الخيمة تفرقش مع الأرض خالص طبعا لوط ما راحش قعد في خيمة هناك راح قعد في بيت اتحرق خلي بالكم وهو ده البيت اللي اشتهته مرات لوط وبقت عمود ملح لكن لو كانت في خيمة ما كانتش بصت ورم هتبص على خيمة ليه إنما لأنها سكنت في بيت وتنعمت خلاص مش قادرة تسيبه والملاك حذرها بعد كده قال لها حاسبي ما عرفتش لأن خلاص خسرت كتير أنا إيه علاقة ده بالكلام بتاعنا في اختبارات أو امتحانات يا تقفل عينك يا تفتحها أكتر في تحديات هتقابلك كلها تحديات في المحبة غالبا في صدام مع مواقف هتبقى صعبة وهيبقى الحب فيه تنازلات كبيرة واحتمال لو قدرت عليها عينيك تفتح أكتر لو ما قدرتش عليها وفكرت بطريقة الدنيا عينيك هتقفل زي ما حصل مع لوط لوط يمكن في الوقت ده كان بيقف جنبه قدام المذبح وكان في عز ومش بعيد لو كان قعد سنين بعد كده كان حضر المقابلة الجميلة بتاعت ربنا يسوع والاتنين ملايكة وشافتهم سارة وضيفتهم كان لوط حضر فما حضرش ده كله خلاص دي قصص لسه قدام بس القصص دي راحت عليه كلها وما شافش المسيح بعينيه لأنه فشل في الامتحان هو قال أنا عاوز أرض خضر أنا عاوز البزنس بتاعي يمشي خلي عمي في حاله هو اختار اختار لوط لنفسه واضح حتى التعبير واضح ان هو يقصد معنى معين انه ما بيرجعش لربنا بالسؤال وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الاخر يبقى ممكن لو حد عاوز يبعد عنك يبعد انت تقول انا بقدم حب ومش عاوز اخسرك هو عاوز يبعد لا لوم عليك ده اللي حصل مع لوط ابراهيم سكن في ارض كنعان الصحراء ولوط سكن في مدن الدائرة الخضر ونقل خيامه إلى سدوم وكان أهل سدوم أشرار وخطاة طيب هل ممكن يرجع؟ ممكن جدا هو أبونا أبرام متخانق هو مش متخانق ده هو قال له احنا أهم حاجة ما نتخانقش لما قعد له أسبوع في سدوم ولقى الدنيا فسدانة كده كان المفروض يعمل إيه؟ لا أنا إيه اللي يخليني أعيش العيشة دي؟ أسبوع والتنين وكان لازم يرجع بقى في ناس ما بترضاش تتراجع وهي شايفة الشر بيزيد في حياتها وشايفة عينيها بتقفل طب ما ترجع ما هو لسه أبونا إبراهيم في في الصحراء مستنيك وأنت عمرك ما جعت وعمرك ما احتاجت وشايف معجزة الغنم بيكتر في صحراء دي معجزة دي حاجة مش طبيعية إن الصحراء تخلي الأغنام تكتر ويبقى لم تسعهما الأرض دي أرض صحراء إزاي ما مش مش سيعاهم كل ده شغل ربنا ارفع ربنا بقى جه لابونا ابرام لما نجح ابونا ابرام في الاختبار ربنا جاله تاني يجوز مش ظهور لكن قال الرب لابرام يبقى في حديث مباشر هنا ارفع يا ابرام عينيك انت بقى ارفع عينيك وانظر يمين شمال فوق تحت كل اللي انت شايفه ده هيبقى ليك بقى هنا ربنا يكافئ يكافئ بغنى انت اخترتني واخترت المحبة وانا بقى هختار لك وهذه كلها تزاد لكم انت طلبت ملكوت الله وبره وانا عند كلمتي كل الدنيا تبقى تحت رجليك من غير ما تطلب عيال هجيب لك ناس لتراب الارض ومن غير ما تطلب غنى هخليك اغنى واحد في جيلك يبقى خلي بالكم اللي بينجح في الاختبارات بتاعة الحب بيشوف واللي بيفشل عينيه بتقفل اكتر دي نقطة مهمة اللي بينجح عينيه بتشوف واللي بيفشل قد لا يرى إلى الأبد لكن مع الحب في حكمة اعتزل عني ممكن توصل لكده ليه لوط عاوز يجره على على سدوم قال له لا اعتزل عني سيبني يا ابني انا بتاع صحر سيبني انا بتاع خيمة انا مش بتاع مباني فاكرين الكلام عن القرار ابونا ابرام خد قرار انه هيطلع الصحر حتى لو الناس قالت عليه مجنون هنا قرار تاني لوط بيقول له طب تعالى معايا الارض الخضراء تسعنا قال له لا انا قاعد في كنعان انا مش مش هتحرك من هنا الحب والحكمه زي قضبين يدخلوا السم لو عندك حب وعندك حكمه لازم تدخل السم لان عينيك هتتفتح كل ماده تشوف ربنا اكتر تقرب من ربنا اكتر و... ويفضل المبدا احنا اخوات وبعدين عشان تشوف ربنا اخسر شوية ما فيهاش حاجة انت هتخسر ظاهريا هتخسر قدام الناس يجوز لوط وهو ماشي بيقول في باله ده ابونا ابرام خسر كتير قوي في الحركه دي انما يقول معلمنا بولس احنا قدام الناس بنخسر جامد قوي خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي اربح المسيح كان لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء فابونا ابرام كان ده لسان حاله انا كده طلعت معيش حاجه بس انا معايا كل حاجه انا معايا ربنا وفضل ابونا ابرام حر حر بقى من ايه لوط لما دخل لقى انه هيدفع كتير قوي عشان يعيش في البلد هيدفع من اخلاقه هيدفع من عينيه هيدفع من ودانه هيدفع بناته تمن لان دي بلاد فسدانه هتدي فلوس هتدي خير بس هتاخد كل حاجه روحيه ما فيهاش فصال هتدمر كل حاجه روحيه بما فيها العلاقات الاسريه انتوا عارفين البيت ده خرب بيت ابونا لوط خرب مراته بقت عمود ملح والاثنين بنات فسدوا تمام بقوا امهات لاصعب شعبين في الزمن ده بني عمون وبني مؤاب بعد كده كلهم شعوب وثنيه فالبيت ده خرب انما لوط ما كانش حاجه شغلاه غير الارض والخضر فنقل ابراهام خيامه واتى واقام عند بلوطات ممره التي في حبرون بنى هناك مذبحا للرب ايه الحركه دي بقى هو ربنا قال لابونا ابراهام قوم اتمشى في الارض براحتك الارض دي كلها ليك فقام مشي وراح عند حته اسمها حبرون حبرون دي بعد كده بقى مليانه ذكريات روحيه حبرون دي هتبقى مكان كله رؤى وكله ذكريات وحط الخيمه تاني وحط الايه المذبح ابونا ابراهيم قال انا شغال زي ما انا أو مفيش حاجه بتتغير انا بتاع المذبح وبتاع الخيمه بس كانه انتقل الى مستوى افضل كانه ترقى ترقيه كان العين بقت بتشوف اكتر كان النظر اتحسن كان العلاقه مع ربنا بقت اقرب الداله والمكانه بتاعت ابونا ابراهيم عند ربنا زادت حياتنا اختبارات لما بتنجح فيها مركزك عند ربنا بيعلى لما بتنجح في اختبارات الحب الصعبة دي انك ما تكرهش وانك تيجي على مصلحتك وانك تحتمل وان يفضل ربنا هو النمرة واحد الحاجات دي بتخليك غالي عند ربنا قوي وهتدخلك على مرحلة أعمق تدور الأيام وبعدين يحصل إيه في سدوم عمورة طبعا دي بلاد فسدانة ما فيهاش بركة يجوا أربع ملوك يدشوا خمس ملوك تروح سدوم في الرجلين تخرب كلها ياخدوهم كلهم سبايا فسمع أبونا أبرام إنه سدوم خربت طب هي سدوم لا تعني كتير لكن المشكلة إن فيها لوط لو أبونا أبرام مش بيحب بجد كان ممكن يقول إيه أنا بصراحة عملت أكتر من اللي عليا أنا اتنزلت عن حقي أنا ضحيت أنا خسرت وهو اللي اختار ما فكرش كده خالص كل اللي فكر فيه ابن أخويا في محنة طب ما هو اللي جايبه روحه ما فيش بقى ما فيش الأعذار اللي الشيطان بيحطها دي فيقول لما سمع أبرام أن أخاه سوبيا جر غلمان المتمرنين طب أنت داخل في معركة خسرانة أنت رايح تحارب ملوك تحت تراعي أغنام معاك 318 صبي بعصيان دول هيحاربوا ملوك بسيوف ازاي انما هو ما بيفكرش هو عنده المحبة بتحركه وتبعهم إلى دان وانقسم عليهم ليلا هو عبيده فكسرهم وتبعهم إلى واسترجع كل الأملاك واسترجع لوط أخاه شوف التعبير هو لسه أخوك اه طبعا لسه أخوي وأملاك والنساء والشعب اختبار اتنين النهاردة الموضوع دلوقتي موضوع اختبارات كل شوية العين بتفتح أو بتقفل الاختبار ده أصعب إيه الاختبار ده جاي له عرضين أغلى من بعض راجل طيب وشه منور جاي اسمه ملكي صادق وراجل وشه أسود جاي من الناحية التانية اسمه ملك سدوم والاتنين هيقابلوه في نفس الوقت أو في نفس الموقف الاتنين جايين يهنوه على النصرة ملكي صادق شبه المسيح بيقول له مبروك عليك عشرتك بربنا مبروك عليك حبك الحقيقي مبروك عليك أمانتك مع أخوك مبروك عليك صدقك انك انت ضحيت بعمرك وبرجالتك وانت بتغامر وخسران فملكي صادق طبعا شبه المسيح وطبعا بانت واتكتب فيها كتابات كتير في العبرانيين ازاي الراجل ده شبه المسيح وازاي بارك ابونا ابراهيم وابونا ابراهيم طلع له العشور وعملوا احتفال فيه خبز وخمر اشاره للجسد والدم كويس يبقى ده ده الاحتفال الحلو دي مكافأة المعركة انه شاف ملكي صادق كأنه شاف المسيح في نفس الوقت بقى جاله ملك سدوم ملك سدوم جاي يقول له ايه شكرين يا ابونا ابراهيم رجعت لنا كل حاجة فأنا ليا يعني اقتراح حقك الشرعي حقك في الدنيا دي انك تاخد الاملاك لانك انت اللي غلبت وسيب لي النفوس خد الفلوس وسيب لي النفوس الشيطان دايما يعرض العرض ده خد فلوس وسيب لي نفوس فملك سدوم قال له سيب لي الناس وخد كل المقتنيات اللي اقتنت ده اختبار ثلاثة واختبار واحد احنا اخوات اختار انت يا لوط انا بتاع صحر بتاع خيمة ومسبح اختبار اتنين لوط اتسبق رجالة يلا نطلع طب ما هو لوط ده اللي خانك لوط ده اللي باعك لا لا لوط في محنة انا ما اعرفش غير كده يلا ننقذه اختبار ثلاثة ملك سدوم جاي يعرض كنوز بلد سدوم اللي اشتهاها لوط وما طالش واحد على ألف منها كل اللي طالوا بيت في سدوم كل سدوم بتتقدم على طبق فضة لأبونا إبراهيم دلوقتي كل غناه قال له خد كل ممتلكاتنا حقك انت اللي رجعت لنا بيوتنا سيب لي بس الناس ونبني ونعمر من جديد خلي بالكم عشان دي ليها رسالة لأبونا إبراهيم اللي أنت سبته جاي لك آلاف أضعافه وبرضه قال لأ لأن ده اختبار أصعب ليه قال لأ ملك سدوم رمز للشر هو بيعرض بس مع العرض هيبقى فيه تنازلات برضه ما هو أبونا إبراهيم لو استلم ممتلكات سدوم يبقى هيعيش في سدوم الحاجات دي ما تتعش في الصحرا الحاجات دي الفلوس دي ما ينفعوش يتاجروها بيها في الصحراء هو بتاع اغنام طب الذهب والفضه ده يعمل فيهم ايه والب... كل الشغل بتاع سدوم هيبقى في ايد ابونا ابراهيم يبقى لازم هيستك ويروح سدوم يكمل بقى ال business بقى دي فتحت عليه ألف مرة قال له لا انا مش عاوز حاجة انا حاجة سدوم ما ما المسهاش ليه انا بشتغل مع ربنا وقال بقى التعبير المشهور بتاعه قال له رفعت يدي للرب الإله العلي مالك السماء والأرض لا أخذن لا خيطا ولا شراك نعل ولا من كل ما هو لك فلا تقول أنا أغنيت برام كرامة أولاد الله بقى تبان كأن ربنا بيقول له ها هتاخد من إيد ملك صادق ولا من إيد ملك سدوم خد اللي يريحك ملك صادق كل اللي بيقدمه خبز وخمر قدمش فلوس قال له الخبز والخمر بتاعه أغلى عندي من كنوز سدوم فاهمين المعنى اللي بيختار المذبح والتناول عن كنوز الدنيا ملك صادق بيقدم خبز وخمر وبيقدم حاجة اسمها بركة ملهاش سعر في السوق ملك سدوم بيقدم مليارات بلد غنية جدا بكل ثرواتها قال له لا أنا مش عاوز حاجة أنا لسه واخد من إيد ربنا كل اللي عند ربنا رفعت يدي إلى الرب العالي مالك السماء والأرض أنا بملك الدنيا كلها مع ربنا عيني مش في سدوم خالص و... ونجح أبونا أبرام في اختبار أصعب إنه يتعرض عليه كنوز الدنيا كلها وبرضه ما يقبلش كل مرة عينه إيه تفتح أكتر عشان كده هنشوف بقى ربنا بقى يجيله بقى إيه بقى أصحاب بعد كده يعني كل شوية بياخد خطوة ربنا لقصاده القديسين اللي سبقنا دول ما جاتش في يوم وليلة كان عندهم امتحانات صعبة عدوها عدوا على امتحانات كتير وكل امتحان بيتقدموا خطوة أبونا إبراهيم عرف يدوق الشكر وترك الجسديات وانشغل بكرامة السماء إنما سدوم وقع في الطمع ملك سدوم بيعرض الطمع وترك الروحيات وبيعرض الكرامة الأرضية ثلاث كلمات عاوز أقولهم هنا في اختبار وفي اختيار وفي استمرار اختبار هنا لإيمانك ومحبتك كل يوم في اختبارات من النوع ده هتنجح تحب الناس ولا لا هتختار تعمل ايه انهي قرار هتاخده سدوم ملك سدوم ولا ملك صادق هتستمر في الاختيار ولا لا في واحد يمشي خطوتين ويقول ما انا سامحت كتير هيبقى بنرجع بقى خلاص ما دام ابتديت تعد يبقى بنرجع اوعى ترجع خسارة استمر في اللي ابتديته بعد كده يحصل ايه ايه النتيجة بقى صار كلام الرب إلى أبرام تكوين 15 واحد بقى نسمع كلمة جميلة قوي في الرؤيا لا تخف يا إبرام أنا ترس لك أجرك كثير جدا ربنا ظهر لأبونا إبرام هنا جاله في رؤيا بقى فشايفه كده إيه براحته وبعدين شوفوا بقى المرة دي الكلام الكلام فيه حب أكتر تحس كل شوية كلام ربنا مع أبونا إبرام فيه عطاء أكتر هنا بيقول له إيه ما تخافش يا أبونا إبرام ما تخافش أنت ما اخترتش غلط أنا ترس لك كلمة جميلة أول مرة تتقال لأبونا إبرام أنا سلاحك أنا كنزك أنا مش هخذلك أبدا بعد اللي أنت عملته أجرك كثير جدا لأن ممكن الشيطان يجي في ودانه يقول له ده أنت طلعت غشيم حد يرفض كنوز بلد دي بلد ده مش أجرك كثير جدا يبقى عينه اتفتحت على السماء بقى ابتدى يفهم انه لا ده في حياة أبدية ده اللي أنا بعمله ده ولا يجيش حاجة جنب الأجر السماوي ده العطاءات بتاعت ربنا أغلى كتير قوي أما أبونا إبرام بقى إيه قال لك استغل الفرصة بدل ربنا مبسوط مني كده كان وعدني بواحدة وما عملوش فقال أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو لعازر الدمشقي وقال ابرام أيضا إنك لم تعطيني نسلا وهو ذا ابن بيتي وارث لي فإذا كلام الرب لي قائلا لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك هو عشان قال له قبل كده وعيالك يبقوا زي تراب الأرض وكذا سنة ما حصلش حاجة فعاوز يتأكد هو الكلام ساري ولا لا فقال له أنا على فكرة عقيم واللي هيورثني لعازر ده مش ابني يعني قال له لا لازم يطلع من أحشائك ثم أخرجه إلى خارج ده احنا بقينا نتمشى بقى خلي بالكم أخرجه إلى خارج قال له تعالى نطلع بره الخيمة يبقى الرؤية جات له جوه الخيمة وقال له تعالى تعالى نطلع بره دنيا بالليل فصحاه وربنا يسوع صحاه وقال له تعالى نطلع بره الخيمة ليه؟ تعالى نتمشى في الصحراء بالليل طب بالنهار قال له هتشوف الأرض شوف التراب قد إيه نسلك زي التراب بالليل مش هيشوف الأرض بس هيشوف إيه؟ السماء مليانة نجوم فقال له بص على النجوم كده عد النجوم ان استطعت احنا هن... عد النجوم هتقعد قاعد ساكت انت يا رب وانا اقعد اعد النجوم قال له عد احنا قاعدين ورانا ايه عد النجوم ان استطعت ان تعدها هكذا يكون نسلك شوفوا الصداقة بتزيد ازاي شوفوا الرؤية بتزيد ازاي الوعود بتتقل الوضوح بيزيد الحكايات بت... بتكبر عشان كده لما نسمع أبونا إبراهيم خليل الله دي ما جاتش في يوم وليلة دي خبرات كتيرة وصلته لكده فآمن بالرب فحسب له برا آمن بالرب فحسب له برا هنا الإيمان بقى فيه حاجات كتير في الوعد وفي الوصية وفي الخبرات اللي فاتت كلها وفي العشرة وفي المذبح وفي الرؤية وفي خبرات كتير قوي آخر حلقة في حياة أبونا إبراهيم هننط لغاية تكوين 17 بقى ولما كان أبرام ابن 99 سنة ده كبر قوي ولسه مفيش إسحاق خلي بالكم هو طلع من حران كان 75 سنة كان كده كده متأخر عدت عليه قصة لوط وعدت عليه سدوم وبقى 99 سنة وطبعا عدينا مرحلة بقى ان السدوم خربت في الوقت ده كان السدوم خربت ظهر الرب لإبرام بقى ربنا يجي كتير بقى فربنا ظهر تاني لإبرام عشان كده بنقول تهلل أن يرى يومي أبونا إبرام شاف كتير المسيح وقال له أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا دخلنا في مرحلة جديدة انت انا فرحان بيك انك انت حبيت اخوك مهما عمل وفرحان بيك انك بعت الدنيا ومشيت ورايا فرحان بيك ان حبك صادق وحتى لو خذلك انت بتفضل امين في وعدك تعالى بقى ندخل على الكمال تعالى نفكر في ال perfection بقى امشي قدامي وكن كاملا دخلنا في مرحلة أعمق احنا الكمال بالنسبة لنا بعيد قوي لأن ربنا مش شايفينه ولسه الامتحانات الأولانية بنسقط فيها إنما بقى اللي بينجح ده بيقول له تعالى وكن كاملا أتاري كن كاملا دي قديمة قوي دي مش اتقالت بس في العهد الجديد دي اتقالت لواحد في, في, في أول العهد القديم فأجعل عهدي بيني وبينك وأكسرك كثيرا جدا فسقط إبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا أما أنا فهو ذا عهدي معك تكون أبا لجمهور من الأمم فلا يدعى اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم هنا إعلان جديد أنا هخلي منك شعب كبير قوي وأنا ربنا القدير ربنا لما بيقرب من الناس احنا عارفين صفة القدير بس صدقوني احنا مش فاهمينها كفاية يجوز في مرحلة من حياتك تدرك يعني ايه الله قدير ضابط الكل كلمات نظري انما في مرحلة عينيك تتفتح تحس الكلمة دي بترن في ودانك وفي عقلك اول مرة تدركها يعني ايه ربنا هو القادر هو الخالق هو ضابط الكل أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ده كان إعلان لموسى كل واحد ربنا بيقدم له نفسه بطريقة المسيح يجي يقول أنا هو كلها إعلانات يعني إيه ربنا لما بيكشف عن العين بيعلن عن صفة من صفاته بيخليك تقرب من شخصه فبتفهمه بطريقة جديدة زي ما أيوب اتفتحت عينيه في آخر سفر أيوب يقول أنا يا رب كنت بسمع عنك بسمع الأذن سمعت عنك والآن فقط رأتك عيناي أنا كله كان معلومات بعد التجربة دي حسيت ان انا بعرفك كأني اول مرة اعرفك وتيجي وصية بقى سر امامي وكن كاملا سر امامي يعني ايه امشي قدامي طب ما هو يعني امشي قدامك ما انت تمشي انت قدامي معناها ببساطة خلينا جنب بعض على طول وخليك قدام عيني يعني ما تطلعش بره الخط ابدا وكن كاملا يعني اعمل كل اللي بقول لك عليه ما تعملش حاجة ضد ضميرك أبدا ويجي هنا وعد أجعل عهدي بيني وبينك وأكسرك كثيرا جدا ويجي هنا السجود فسقط إبرام على وجهه دي بقى خبرات روحية أعمق يحكوها بقى القديسين ازاي تبقى في الصلاة وتحس بربنا وتحس برسالة واضحة جدا وتسجد لربنا وتتمتع بإحساس حضور الله دي خبرات روحية عميقة مع ناس متقدمة ويحصل هنا تغيير لما الواحد بيقرب من ربنا قوي بيشوف ربنا بأي درجة بيتغير فاكرين لما بولس الرسول شاف المسيح أول مرة حصل أنه اتعمى وبعد شوية نزلت قشور من عينيه وبقى بولس حصل تغيير كبير قوي من شاول المفتري إلى بولس الرسول ده بسبب الرؤية فاكرين لما يعقوب صارع المسيح في الليلة دي قال له بلاش يبقى اسمك يعقوب من هنا وراح يبقى اسمك إسرائيل فحصل تغيير كان طول عمره كذاب وغشاش قبلها بعد كده بقى زي الفل بيحصل بقى تغيير مع لقاء ربنا لما بتقرب من ربنا زيادة انت بتتغير فيك حاجات غ... في طبيعتك بتتغير كنت بتخاف بتبطل تخاف كنت ضعيف بتبقى قوي كان فيك عيوب كبيرة مش عارف تغيرها لا بتتغير والتغيير هنا دايما بيعبر عنه بتغيير الاسم لأن الاسم دايما مرتبط بحياة الإنسان عشان كده لما نترسم كهنة يغيروا لنا اسمنا لأنه تغيير كبير فمن إبرام لإبراهيم وإبراهيم ليها معنى أنت إبرام عشت طول السنين لوحدك معايا عشان أنت شبعان بيا ومشغول بيا قوي إيه اللي ناقصك ناس هتبقى أب كل الناس فاهمين الفكرة؟ هو عزل نفسه عن الناس من أجل الله حرم نفسه من الناس من الحياة الاجتماعية عاش في وحدة في عزلة فقال له بص بقى قصاد الوحدة دي هخليك أب لجمهور من الأمم وده معنى اسم إبراهيم إبراهيم يعني أب أمم ده معنى الاسم وساراي هغير اسمها ساراي الكئيبة لأن العاقر كانت في وقتها دايما مكتئبة لأنه غنية جدا بس ما عندهاش حد يورث هنسميها سارة سارة يعني فرح هتتحول إلى فرح شريكة حياتك هتبقى فرحانة على طول البيت ده يبقى كله فرح وبعدين انت هتطلع من ذاتك للآخر انت هتبقى مش مسؤوليتك عن نفسك بقى يا ابونا ابراهيم طول الفترة اللي فاتت انت ماشي معايا تسمع كلامي تنجح في الامتحانات عمال تتقدم بس تعالى بقى انا عاوزك ليك رسالة للعالم كله للأجيال كلها هخليك ابو الإيمان هخلي كل الشعوب تبص عليك وتقلدك عشان اللي يعرف يقلدك هيدخل السما عندي حتف ما كانش ليك رسالة هيبقى لك رسالة ده تغيير لما عينك بتتفتح ما بيبقاش ليك طموح شخصي قد ما بيبقى لك طموح للناس أقولها تاني دي مهم لما عينك بتتفتح وتقرب من ربنا بتنسى همك وبتنسى طموحاتك وبتطلع بره نفسك وبتتبنى طموحات ربنا بتغير على شغل ربنا كل اللي يهمك خلاص الناس ولاد ربنا فبقى أبونا إبراهيم بيتكلم في جمهور من الأمم لسه جاي لسه السنوات جاية بس بقى صاحب رسالة ويتحول من العيان إلى إيمان بقى اسمه آمن إبراهيم فحسب له برا من هنا ورايح اسمه إبراهيم البار أول واحد خد لقب البار طبعا ليس بار ليس ولا واحد لأن أبونا إبراهيم بيغلط إنما تبرر بالإيمان عشان يبقى مدرسة لكل الأجيال إن اللي يصدق ربنا ويمشي معاه بالبساطة دي يبقى بار مع إنه يعني ما بيعملش إنجازات ضخمة لكن بينجح في الامتحانات ساعتها ربنا طلب طلب صعب قال له هنعمل عهد بس العهد له علامة فإيه العلامة قال له الختان طب الختان دي علامة بتوجع الختان علامة بس العلامة دي يعني هنقص حتة من الجلد قال له معلش ما هو العلامة دايما فيها وجع ده هيبقى مبدأنا ما هو الصليب بيوجع بس العلامة هتميزك وتخليك مختلف عن كل الدنيا العلامة دي هتخليك شعب مميز انت مميز واللي جايين منك مميزين رشم الصليب اللي بنرشمه ده هو العلامة بتاعتنا علامة الصليب وإن كانت بتوجع بمعناها هي العلامة بتاعتنا لكن هي دي ارتباطنا بربنا ان احنا بتوع الصليب بتوع رشم صليب والعلامة دي علامة عهد يعني في التزام بيني وبينك انت تشيل صليبك وانا اشيلك شيل انت تحتمل الالام اللي بقولك عليها وانا مديك ابدية قصادها انت خليك امين في اللي مطلوب منك وده قليل وانا عليا الباقي كله ودخلنا في عهد الفرح سراي بقت سرة والعاقر بقت ام وام جمهور والعجوز رجعت شابة والكآبة تحولت إلى ضحك لأن إسحاق يعني ضحك فبعد إبرام وسراي ومفيش إسحاق بقى إبراهيم وسارة وإسحاق ضحك فالحكاية قلبت فرح نقلوا نقلة كبيرة قوي كل ده لأنه في خطوة لقدام في رؤية جديدة في عمق جديد في نمو روحي في انتصار على سدوم وعلى الخوف وعلى الطمع وعلى كل ده عشان يبقى كلامنا عملي حاجتين كبار هما اللي يفتحوا عنينا يوم بعد يوم على ربنا هما اللي يعلمونا نشوف ربنا الإنجيل والصلاة كل حياتنا الروحية متلخصة في الكلمتين دول الصلاة بالقداس بالتناول بالتسبيح بالمزامير والإنجيل بقى قراية تفسير تسمع وعظ كله ده اسمه إنجيل الإنجيل بيعلن لك ربنا أول حاجة في الإنجيل إنه بيقدم لك مين ربنا كل ما تقرأ الإنجيل تتعرف على ربنا كأنك أول مرة تعرفه تقرب منه تشوفه الإنجيل هو اللي بيفتح العين ولما بيعلن بيفرح لأنك بتكتشف اكتشافات جديدة فكلمة ربنا مفرحة والإنجيل بيطلب منك العلامة دايما بيفكرك بيني وبينك عهد وبيني وبينك علامة بيخليك تمسك صليبك تستحمل الظروف والتجارب تستحمل الوصية والإنجيل دايما يطلب منك تغيير من إبرا... إلى إبراهيم من فلان العادي إلى فلان صاحب رسالة من فلان اللي بيخاف على نفسه لفلان المسؤول عن غيره وبعدين الإنجيل لو قريته وفهمته هتسجد لأنك هتحس بحضور ربنا هتبقى خاشع واحنا بنقرا الانجيل بنقول قفوا بخوف امام الله لان الانجيل له رهبه وبعدين هتلاقي في الانجيل دايما وعد الحياه الابديه كل ما تقرا الانجيل يقول لك السماء مستنياك بيأكد لك في وعد في أبدية مستنياك في الآخر فاضل وصية بيقول لك اعمل دي بس عشان يكمل المشوار على خير نفس الكلام على الصلاة الصلاة برضو تبدأ بإعلان يعني إيه وانت بتصلي ربنا بيكشف لك نفسه مشكلتنا ان احنا بنستعجل في الصلاة بنكروت في الصلاة مش بنركز في الصلاة انما ربنا عاوز يكشف نفسه لولاده ربنا عاوز يقرب منك في الصلاة لو طولت وركزت واديت وقته هتلاقي ربنا بيقرب ها أنا واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه أدخل إليه هي دي رؤية ربنا أتعشى معه نبقى أصحاب وهو معي لكن إحنا ما بنطولش مش عارفين قيمة اللي بنعمله ومع الصلاة في فرح لما تصلي كتير هتفرح ولما تفرح هيبقى في علامة والعلامة هتخليك تفتكر التغيير التغيير يعلمك السجود والسجود يفكرك بالوعد والوعد بيقول لك مطلوب منك عليك وصية يقول لما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم يبقى دي كانت رؤية برضه كان ربنا قاعد معاه ده الحكاية بقت إيه بيطلع وينزل كل شوية عشان خاطر أبونا إبراهيم فبعد ما قال له أنا معاك وإيه أجرك عظيم جدا وأنا ترسل لك وهديك ابن وهجعلك أب لجمهور من الأمم بس خلي اسمك من هنا ورايح إبراهيم وخلي مراتك سارة واتبدلت حياة أبونا إبراهيم وما فاتش سنة وجه إسحاق بس في مقابلة تانية لسه بقى لقاء آخر جاء المسيح واتنين ملايكة وبعدين إيه أبونا إبراهيم قال له عاوزك في كلمة فربنا قال له اتفضلوا انتوا بقى ملايكة عشان في كلام سر بيني وبين أبونا إبراهيم بعت الاتنين ملايكة على سدوم وأقول له أقول لك السر أنا هخرب سدوم عشان استوت قال له لا ما ينفعش وفضلوا بقى إيه, إيه يتفصلوا ما الملائكة مشيت فبراحتهم وربنا هو اللي يكش يعني أبونا إبراهيم يغلبه في الكلام فربنا يقول له حاضر وفي الآخر وصل لعشرة ومكسوف يطلب أكتر من عشر قال لك يمكن لوط الجدعن وجاب له عشرة عدلين إنما ولا واحد ف ومع كده ربنا بعت الاثنين ملائكة عشان خاطر لوط عشان خاطر عيون أبونا إبراهيم برضه شوفوا العز عشان العينين المفتوحة دي والصديق الغالي ده لا ده له شفاعة وله دالة وله وله ده كان هينقذ بلد بس ما طلعش فيها عشرة ده عشان أبونا إبراهيم اللي بيفاصل مش أي حد وحد فينا يعرف يفاصل لأن ربنا مستعد يدخل في صداقة إلى هذا المستوى بس مين بقى عنده حماس انه تتفتح عينه ويشوف ربنا عن قرب من مجد الى مجد لإلهنا كل مجد وكرامة